أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس سفر أعمال الرسل الفصل 11 الآيات من 1 ل 18 تعليمات يسوع كانت واضحة لما قال للتلاميذ اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للجميع لكن العادات والمعتقدات خلقت مقاومة صعبت على التلاميذ تنفيذ تعليمات يسوع في الحلقة اللي فاتت عرفنا أن ربنا أرشد بطرس أنه يروح بيت كورنيليوس وهو ضابط روماني ويكلمه عن الخلاص اللي يسوع دفع حياته عشان يديهولنا لكن بطرس ما كانش مبسوط من فكرة أنه يكسر العادات والتقاليد اليهودية اللي بتفرق بين اليهود والأمم في قصتنا النهاردة بيرجع بطرس لأورشليم عشان يواجه مجموعة من أتباع يسوع الغضبانين اللي طلبوا منه أنه يفهمهم إزاي قبل يزور الوثنيين تعالوا نسمع لوقا اللي كتب سفر أعمال الرسل وهو بيحكي لنا عن الاختلاف في الرأي ومناقشة التلاميذ أتباع يسوع لبطرس
اسمي لوقا كان لي الشرف أني أعاصر تفاصيل ولادة ونمو الكنيسة الأولى وقدرت أسجل ليكم اللي حصل في كتاب تقدروا تقروه من الصعوبات اللي قابلت التلاميذ رفض بعض أتباع المسيح أنهم يقبلوا دخول الأمميين المسيحية والأممي هو الشخص اللي مش يهودي يعني باختصار كل الناس التانيين اللي مش بيتدينوا بالديانة اليهودية والسلوك ده طبعا عكس اللي علمه لينا يسوع المسيح وعكس رسالته يسوع قال بوضوح إن هو ورسالته جايين لكل البشر بطرس الرسول شاف في رؤية إن كل الناس مرحب بيها في عيلة ربنا طالما قبلوا يسوع المسيح مخلص ليهم ولما بطرس اتصرف زي ما شاف في الرؤية طلبوه بعض اليهود اللي آمنوا بالمسيح عشان يسألوه ليه كسر التقاليد اليهودية وقبل الوثنيين
كرينيليوس أخويا قلبي مليان بالفرح والتسبيح لأبونا السماوي إلهنا اللي فتح عينينا على الحقيقة حقيقة الحب العظيم اللي بيحبه ربنا لكل الناس
بطرس أشكر ربنا على طاعتك للرؤية اللي شفتها وعلى إنك جيت عشان تعرفني أنا وعيلتي ومعارفي الرومان إن يسوع بذل حياته عشان خلصنا قبل ما تقبل دعوتي ليك بزيارتنا هنا كان قلبي فاضي رغم كل الأعمال الكويسة اللي عملتها في حياتي حتى صلواتي ما قدرتش تملى فراغ قلبي ودلوقتي بس عرفت السبب أنا كنت عارف جزء صغير من الحقيقة
لازم أعترف لك يا كرينيليوس أنا قبل ما أدخل بيتك كنت مقتنع بحاجات تخليني ما قابلش غير اليهود اللي زيي لكن لما شفت التغيير اللي حصل لك انت واصحابك واهلك وازاي استجبتم للايمان برسالة يسوع المسيح وخلاصه حسيت اني كنت مقصر في تنفيذ تعليمات يسوع المسيح لينا وفهمت اني لازم كان ابقى مطيع لكل تعليمات يسوع وانفذها زي ما قالها بالظبط
ممكن يا بطرس تفهمني أكتر أنت بتقصد إيه؟
من حوالي عشر سنين قبل ما يصعد يسوع للسماء طلب مننا مهمة محددة أنا لسه سامع صوته في وداني وهو بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس بعد كده يا كرينيليوس يسوع بص لكل واحد فينا وقال أنا حكون معاكم أنا بعترف لك دلوقتي إني كنت بقاوم إني أخرج من أورشليم عشان أبشر برسالة يسوع لكن لما دخلت بيتك حسيت بوجود يسوع جنبي وبقت قوته مالية روحي
كان كرم منك يا بطرس انك تقعد معانا كل الوقت ده والحقيقة انا كمان حسيت بيسوع جنبي لما دعيت جيراني واصحابي انهم يجوا هنا ويسمعوا رسالته حقيقي انا دايما بحس ان يسوع واقف جنبي وانا بكلم الناس عنه أنا شفت في الأسابيع اللي فاتت هنا ببلدكم شفت كل اللي علمه لنا يسوع بيتحقق بالحرف الواحد الاعتراف بالخطايا والإيمان بيسوع وقبول الغفران اللي بيخلقه جوانا إنسان جديد كلماته كانت واضحة لازم تتولدوا من جديد هو ده هو ده بالظبط اللي انا فهمته وشفته في حياتي اللي قبلوا المسيح واعلنوا ايمانهم بيه أنا حقيقي استمتعت قوي بوجودي في بيتك الأسابيع اللي فاتت دي يا صاحبي لكن آن الأوان إني أرجع أورشليم وأحكي لإخواتي هناك إزاي ربنا بيشتغل في حياة الأمم الوثنيين أنا متشكر قوي أشكرك أشكرك على كرم ضيافتك يا ريت تذكرني في صلواتك وأنا حصلي لك أنت ومراتك وعيلتك وحصلي لكل اللي قبلوا نعمة الخلاص والكل اللي هيسمعوا شهادتك للمسيح اهلا بيك في اي وقت يا بطرس وجودك وسطنا حسسنا بالسلام الروحي وغير حياتنا كلنا آه يا ريت تقبل مني الهدية دي هتساعدك في تكاليف سفرك
كيرنيليوس وبطرس كانوا اتنين مختلفين عن بعض تماما كيرنيليوس كان راجل عسكري وغني ومن أصل وثني أما بطرس فكان صياد وبقى واعظ ربنا اختار انه يجمعهم مع بعض في بيت كيرنيليوس عشان يتكتب فصل جديد في حياة الكنيسة يأكد لينا ان محبة ربنا تساع كل الناس اليهودي اللي اتبع المسيح والوثني اللي اتغيرت حياته لما عرف المسيح أخبار كرنيليوس الوثني اللي بقى مسيحي وصلت أورشليم قبل ما يوصل بطرس وخبر إن بطرس بشر الوثنيين أثار شوية نقاشات حادة بين بعض أتباع يسوع المسيح في أورشليم
سلام يا يعقوب سلام يا يوحنا أهلا بيكم في دكان المتواضع سلام يا بنيامين ازيك يا ترى ايه اخبار الفاكهه عندك النهارده عندي شوية فاكهة حلوين قوي شايلهم لك على جنب جوه الدكان تعالوا ادخلوا أنا مبسوط قوي إنكم جيتوا أصلي كنت عاوز أتكلم معاكم بس ما كانش صح إننا نتكلم في الشارع بره عشان انتوا عارفين إن كهنة الهيكل مسرحين جواسيس في كل حتة في أورشليم يا ترى سمعتوا عن رحلة بطرس القيصرية؟
اه سمعنا عنها من يومين أنا سمعت إنه دخل بيت واحد وثني وأكل معاه ومع عيلته وإنه كمان قعد عندهم في البيت كذا أسبوع هو ده حقيقي؟
أيوة ده حصل فعلا اتنين من الرجالة اللي سافروا معاه رجعوا أورشليم قبله وحكوا لنا اللي حصل أنا حذرتكم قبل كده من بطرس قلت لكم إن سهل التأثير عليه ما كانش لازم تسمحوا له أبدا إنه يخرج من أورشليم بنيامين انت كنت تقدر تقول لبطرس ما يخرجش من أورشليم؟
مش أنا اللي ممكن آخد قرارات زي دي لكن لازم أفكركم إن اللي عمله بطرس ده ضد تقاليدنا وقوانيننا اليهودية ممنوع علينا مجرد إننا ندخل بيت واحد وثني مش ناكل معاه من أكله أنا سمعت إن يسوع قال إنه ما جاش عشان يكسر الشريعة لكن جه عشان يكملها بيتهيألي إنكم لازم تفكروا بطرس بالقانون ولازم كمان تحاسبوه وتوبخوه على اللي عمله ده لازم نفكرك يا بنيامين باللي قاله يسوع قبل ما يصعد لأبوه السماوي قال إننا لازم نروح لكل العالم ونبشر كل الناس بكلمة ربنا يسوع كان يقصد إننا ندور على بني إسرائيل المتبعترين المنتشرين في كل مدينة وقرية ونحكي لهم عن يسوع المسيح أعتقد إن يسوع كان يقصد بالظبط اللي قاله إن تلمس جميع الأمم اليهود الأول وبعدين الوثنيين انتوا كنتوا صغيرين لما بقيتوا تلاميذ ليسوع ما درستوش الكتب المقدسة والتوراة كويس عشان تعرفوا الحقيقة أنا هناقش الموضوع ده مع المؤمنين اللي في أورشليم ولما يرجع بطرس هنا هيكون لينا معاه تصرف تاني
اليهود اللي بقوا من أتباع المسيح مصدقين إن نبوات العهد القديم بتتكلم عن ولادة وموت وقيامة يسوع لكن كانوا فاهمين إن المسيح المخلص جه عشان شعب بني إسرائيل بس لكن في مؤمنين بيسوع كانت نظرتهم أوسع لرسالة يسوع وتغاضوا عن تقاليد اليهودية وصدقوا إن خلاص يسوع ورحمته لكل البشرية كتير مننا كان واخد من كلام يسوع اللي يوافق معتقداته واللي اتربى عليه وساب من كلام يسوع الحاجات اللي مش على هواه في خلال يومين كان بطرس وصل أورشليم وكان بنيامين ومجموعته مستنيينه وطلبوه عشان يعترف إنه ارتكب غلطة كبيرة لما بشر الوثنيين
ممكن تسمعوني لو سمحتم شكرا أحب أقول لكم إن أخونا بطرس وصل أورشليم بعد رحلته التبشيرية الطويلة والناجحة بطرس بشر في قرى لدة وهناك ربنا عمل معجزات كتير قوي بصلوات بطرس وشفى المشلول هناك بعد ما عاش 8 سنين مش قادر يمشي كل الشعب في لدة والمناطق المحيطة بيها قبل يسوع رب ومخلص وبقوا من أتباع المسيح ومن لدة بطرس سافر ليافا وهناك قابل صاحبنا وأخونا في المسيح طوبيا اللي كلمه عن ست محبوبة جدا من الناس هناك اسمها طبيصة كانت عيانة قوي وبعدين ماتت بطرس حكالنا انه حس انه لازم يصلي لها عشان تقوم ولما طاوع صوت ربنا وصلى لها ربنا قبل صلاته ورجع لها الحياة تاني الأخبار دي طارت في كل البلد وناس كتير آمنوا بيسوع واعترفوا بخطاياهم وقبلوا يسوع مخلص كل دي أعمال جميلة ونبيلة وإحنا سعداء قوي عشان المشلول وعشان طبيصة لكن إحنا عاوزين نعرف إزاي بطرس يدي لنفسه الحق إنه يدخل بيت واحد وثني وكمان ضابط في الجيش الروماني وياكل معاه من أكله ويقعد معاه في بيته الأيام كتير مننا عاوزين يعرفوا من بطرس تفاصيل اللي حصل في زيارته لبيت كيرينيليوس أنا هتكلم باسم أخويا يوحنا وباسمي وأوضح إن السبب اللي عشانه عاوزين نعرف اللي حصل هو إننا عاوزين نفرح بحكايات الخلاص اللي حصلت لكتير من اللي صاروا أتباع يسوع هناك انتوا ناويين تشجعوه يكسر شريعة موسى دي حاجة مش مقبولة لازم تعرفوا ان الخلاص لليهود وعشان اليهود بس
أنا سعيد إن عندي فرصة أتكلم عن اللي حصل وأشرح سبب التصرفات اللي أنا عملتها والنتائج اللي ترتبت عليها. في يوم من أيامي في يافا شفت رؤيا وأنا بصلي زي ما تكون ملاية كبيرة نازلة من السماء ممسوكة من الأربع أطراف. لما بصيت جواها شفت كل أنواع الحيوانات والطيور حتى الوحوش والزواحف موجودة وزي ما تقاليدنا اليهودية بتقول ما كانش ممكن أمد إيدي وآكل من الملاية دي فجأة سمعت صوت بيقول لي قوم يا بطرس اذبح وكل رديت وقلت ما اقدرش يا رب انا عمري ما اكلت حاجه محرمه في التقاليد اليهوديه لكن الصوت اللي جاي من السماء قال لي تاني لما ربنا يقول لك ان ده مقبول ما تقولش انت ان ده مش مقبول الكلام ده اتكرر ثلاث مرات وبعدها اترفعت الملاية بكل اللي فيها للسماء مرة تانية طيب انت شفت حلم يا بطرس ده مش مبرر عشان تتجاهل شريعة اليهود
أنا فاهم شعورك يا بنيامين وأنا نفسي كان عندي نفس الشعور ناحية الأمم الوثنيين لكن من فضلك خليني أكمل كلامي بعد الرؤية دي ما خلصت جالي تلت رجالة من مدينة قيصرية وطلبوا مني إن أروح معاهم لقيصرية وده كان طلب شخصي من قائد المئة هناك رد فعلي الأولاني كان زيك بالظبط يا بنيامين لكن الروح القدس أمرني إني أروح معهم قيصرية وما أقلقش من كونهم وثنيين الست رجالة اللي قاعدين معانا هنا النهاردة هم مؤمنين بالمسيح من اليهود اللي جولي في يافا وسافروا معايا القيصرية وهم شهود على كل اللي حصل ولما وصلت بيت قائد المئة قال لي إن ملاك ظهر له في بيته وقال له يبعت رسل ليافا ويدوروا عليا الملاك قال له كمان إن الكلام اللي هعلمه له هينقذ بيته وحياته وأول ما ابتديت أتكلم عن يسوع وبشرته لقيت الروح القدس حل على المكان وكل الموجودين في البيت زي ما حصل معانا في أول مرة حل علينا فيها الروح القدس بالظبط ساعتها افتكرت كلام يسوع لما قال يوحنا بيعمد بالمية لكن انتوا هتعمدوا بالروح القدس إذا كان ربنا إدى الوثنيين دول نعمة الروح القدس زي ما اداها لنا لما آمنا بيسوع المسيح إزاي أنا بقى أعارض ربنا إزاي لكن صحيح يا بطرس انت قعدت في قيصرية واقمت في بيت كرنيليوس لفترة أيوة قعدت عنده حوالي شهر كرينيليوس وكل أهل بيته وزمايله وأصحابه بقوا أتباع للمسيح كل يوم وكل ليلة كانوا بيجوا ناس يسمعوا للوعظ والتبشير عن رسالة يسوع ويقبلوا الخلاص كل الناس في القيصرية كان عندهم شغف كبير انهم يتعلموا اكتر عن يسوع وعن حياته وعن ابونا السماوي وازاي ممكن ينضموا لعيلة الرب الناس في القيصرية من كل الامم فيه كتير من الرومان ومن اليونانيين والفينيقيين وناس من قبرص كل الناس دي بتعبد آلهة متعددة وناس كتير منهم استجابوا لمحبة ربنا وقبلوا خلاص يسوع المسيح صدقوني يا أصحابي صدقوني أنا شفت السلام وهو بيدخل قلوبهم المضطربة وشفت الروح القدس وهو بيغير حياتهم من عبادة الأوثان لمحبة الرب الواحد يمكن يكون فيكم ناس مش قابلين فكرة إن يسوع مات عشان كل البشر لكن لو كان ما ماتش فدا لكل الناس إيه اللي خلاه يطلب مننا نقول رسالته لكل البشر ونتلمذ ناس من كل الأمم أنا يا أحبائي بيتهيألي إننا لو مش ناويين نعمل حسب مشيئته نبقى بنعصى ونخالف مخلصنا يسوع المسيح
كتير من أتباع المسيح لما عرفوا أخبار اللي حصل في القيصرية مع كرنيليوس وإن بطرس نزل في بيت وثني حصلت لهم صدمة لكن بعد ما سمعوا من بطرس تفاصيل اللي حصل هناك فرحوا قوي بنعمة ربنا اللي حلت على أهل القيصرية بدخولهم الإيمان خلاص كرنيليوس وأهل بيته كانت بداية انتشار بشارة يسوع اللي خلاص كل الناس من كل الأمم واللي بيتكلموا كل اللغات ومن أي ثقافات في كل أنحاء العالم
حكاية النهاردة بتخاطب كل العقول والقلوب اللي بتصدق يسوع المسيح لو كنا فرحنا بالأخبار الحلوة اللي سمعناها عن خلاص الأمم وبنعتبر نفسنا تلاميذ بجد للمسيح لازم نعرف غيرنا حكاية النهاردة عن الخلاص ونقولها للي ما يعرفهاش عشان كل الناس تعرف نعمة اتباع يسوع المسيح ونعمة الخلاص معاه لو كنت لسه ما قابلتش يسوع رب ومخلص ليك حكاية النهاردة بتقولك إن أنت من الناس اللي فداهم يسوع وإنك ممكن تستقبل المحبة والسلام والفرح اللي بيديهم المسيح لأتباعه المسيح بمحبته وسلامه هيساعدك إنك تعدي أزمات الحياة وهيديلك الحياة الأبدية صلواتنا ليك إنك تسمح للروح القدس يدخل حياتك وقلبك من النهارده لو كنت لسه ما آمنتش بالمسيح يا ريت تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص وإذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتآمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي
ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلى ما عندي بقدم لك عمري وحياتي
من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي
اسمي على كفك نقشته بالدم يا غالي وكنت عبد ورفعته للمجد العالي
اسمي على كفك نقشته بالدم يا غالي وكنت عبد ورفعته للمجد
عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي بعمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي
وبقيت ربي انت فرحي ونبع سلامي ومعاك حياتي ليها هدف ومعنى سامي
وبقيت ربي انت فرحي ونبع سلامي ومعك حياتي ليها هدف ومعنى سامي
من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي مع عمره ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياته نزاع انت الامل اللي مع